السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فالحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتم خلقه بالحمد بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وهو سبحانه وتعالى الذي حمد نفسه في الأولى والآخرة فقال تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فالحمد لله الذي جعلنا من خير الأمم وأرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب وخاتم الكتب سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافية وإلى الإيمان وحقائقه منادية وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعية وإلى طريق الرشاد هادية لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام أسعد وأنعم في هذه الليلة المباركة أن أكون بين يدي شيخنا وحبيبنا وسيدنا فضيلة الدكتور حازم شمال يا مرحبا حبيبي ابو بسطام فتح الله عليك حياك نفع الله الله شيخنا بك نحن عيال عليك جزاك الله خير والله هي بعض كلماتكم نرددها سدد الله لسانك فتح الله وأنا عليك.
شأني في ذلك شأن سعيد بن جبير لما قال له ابن عباس قم فاخطب فينا فقال يا أبا العباس أأخطب وأنت جالس قال نعم تخطئ فأسددك فأنا جلوسي بين يدي الشيخ بهذه المثابة يعني فتح الله عليك فتح الله عليك حبيبنا في الله رضي الله ونفع عنكم بك.
شيخنا الحبيب جعلك الله مباركا اينما كنت أسأل واصلح الله بالك الله جمع الله عليك امرك الله.
وسدد الله خطاك رضي الله عنكم شيخنا الحبيب سعادة الدكتور نحن الآن بين يدي هذا الشهر الفضيل وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم في ظلال هذه الآية نريد أن تعرج ع- على هذه الآيات يعني وأن تتحفنا وأن تسعدنا وأن يعني تمتن علينا بما تفضل الله عز وجل عليكم به من العلم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله حبيبنا في الله يعني نتكلم بقى أيوة اه لغه الشباب شويه فتح الله عليك آه، يعني كان في بلد من البلاد كانت كل سنتين بتعين حاكم ولكن آه، يعني يسمعوا كلامه ويطيعوه ويحترموه والجيش يسمع كلامه والبلد وجميع ولكن اول ما السنتين يخلصوا يفتحوا ابواب المدينه ابواب البلد يطردوا بره بره صحراء قاحله وجبال وحوش خلاص طب اروح فين ملناش دعوه اللي هيحكمنا سنتين ويطرد بره فبعد كذا واحد من اللي حكم ما عادش حد راضي يحكمهم فهم بقى اللي بيدوروا على حد يحكمهم محدش راضي يحكمهم فجي واحد قال لهم خلاص شاب من الشباب انا موافق ان انا احكم هتحكم بعد سنتين بره ما ما فيش حاكم يعيش معانا بعد سنتين خلاص انا موافق خلاص هو اول يوم مسك الحكم وبدا يتابع الشؤون وقت الليل جه كل البلد نامت وما نامش جاب كل المهندسين المهرة وكل البنائين المهرة وبدأ يحفروا نفق من تحت البلد يوصل على جزيرة بره البلد وبدأ بقى كل ليلة الناس تنام وما ينامش هو البنائين يشتغلوا يبنوا عمارة يبنوا قصر يبنوا جنينة يبنوا حديقة يبنوا لحد ما الجزيرة اللي بينها وبين البلد نفق بقت أجمل من البلد نفسها عدى السنتين جم قالوا له خلاص السنتين خلصوا اتفضل ايه ابواب المدينه قال لهم طيب يعني على الرحب والسعه فخرجوا فوجئوا ان هو باني بره المدينه مدينه اجمل من المدينه اللي كانت موجوده هو ده بالظبط مثل العبد مع الدنيا والاخره احنا عايشين في الدنيا انت موجود في الدنيا دي ولكن في لحظه هتطلع بره في لحظه هتاخد كارت احمر من الدنيا من الدنيا لازم هتطلع بره الدنيا طيب انا ما اللي ما بناش لنفسه حاجه بره هي دي المصيبه بقى هي دي المصيبه ده رايح على صحراء قاحله ده عمر الدنيا وخرب الاخره انما اللي قاعد مشغول اللي قاعد مشغول انه يبني في الحاجه اللي في يوم من الايام رايح لها رايح لها قاعد يبني قاعد يعمر ده لحظه لما بيجي الموت ما بيبقاش قلقان ليه لانه هو عمر فاحنا محتاجين رمضان عشان نعمر اعظم وقت بنعمر فيه لاخرتنا هو رمضان عايزين رمضان على وجه السرعه احنا دلوقتي عاملين الامه كلها والشباب والبنات كلنا عاملين دلوقتي يا ابا مصطفى عاملين بالظبط زي ايه زي بالظبط كده واحد عنده أزمة قلبية واحد بيموت واحد ربنا يحفظنا جاله كورونا ومحتاج جهاز تنفس صناعي بأي طريقة وعايز عربية إسعاف تيجي في لحظة عايز إنقاذ محتاج عربية إسعاف على وجه السرعة محتاج جهاز تنفس صناعي على وجه السرعة احنا محتاجين رمضان على وجه السرعة احنا محتاجين فتح أبواب السماوات السبع على وجه السرعة احنا محتاجين 90 دعوة مستجابة عند كل نهار وصيام وعند كل فطر وعند كل ليل على وجه السرعة احنا محتاجين تنزل الملك في ليل رمضان احنا محتاجين شهر نقرأ فيه القرآن ونرجع تاني حروب الاسترداد نسترد قلوبنا ونسترد ايماننا ونسترد يقيننا بعد سنة الشيطان بهدلنا فيها احنا محتاجين الشياطين تصفد على وجه السرعة يعني الجنة عاملة زي قصر جميل ولكن انا مش عارف ادخله في كلاب بوليسية واقفة بتهاجم اي حد بيقرب منها فرمضان بقى الكلاب البوليسية دي بتتصفد الشياطين بتتصفى آه. ما حدش له عذر ان هو ما يدخلش حدش له عذر ان هو ما يقبلش فاحنا فعلا محتاجين رمضان رمضان جاي والامه كلها محتاجاه اكتر ما يعني اكتر مصابين بكورونا محتاجين اجهزه التنفس الصناعي محتاجين رمضان عشان نفوق تاني عشان نرجع لربنا تاني محتاجين لحظه فتح ابواب الجنه الثمانيه محتاجين ان تغلق ابواب النار محتاجين المنادي الذي سينادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر محتاجين مضاعفه الحسنات في رمضان يعني اسرع مما نتخيل اي نعم ما شاء الله دكتور طبعا هو حضرتك كما تفضلت فعلا هذه الدنيا المفروض انها معبر وممر وليست بدار مقام ولا مستقر وكما قال بعض السلف اعبروها ولا تعمروها فاحنا عايزين فعلا نتطلع بقى لهذا الشهر الفضيل لان هذا هو وقت السباق فالمفروض الانسان يتجهز قبل دخول هذا السباق فاحنا عايزين بقى بين يدي هذه هذا الشهر الفضيل نريد هذه الهدهده بين يديكم حضرتك تمتن علينا كذلك ما ما, ما مفهوم كلمة كلمة شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أول كلمة ربنا قالها في الآية قبل ما يقول الشهر وإيه وقبل ما يقول المهمة اللي فيه إيه قال مدته قد إيه فأول كلمة في الآية شهر عارف لما أقول لك إيه, إيه ما تيجي ننزل نتفسح ساعتين اه قوي قوي قوي المحفظه في جيبها اهيت وجاي معاك إيه ما تيجي نسافر لنا يومين كده نتفسح اه طب استناني بس ايه مرتب اموري في ساعتين إيه في معسكر شباب اسبوع ما تيجي نطلع لا استنى بقى ده انا عايز اجهز اموري في يوم يومين احنا مسافرين شهر لا استنى الشهر بقى مش لعب فاول كلمه ربنا قالها في الايه ان رمضان ده شهر يعني مدته شهر يعني انت مش مسافر انت رايح معسكر شهر يبقى انت محتاج تجهز قد ايه يبقى احنا محتاجين نتجهز من هذه اللحظه يا دوبك عشان نوصل لرمضان صح محتاجين نجهز لرمضان لان رمضان شهر اول حاجه ربنا عرف بها رمضان ان رمضان شهر يعني ايه شهر يعني رمضان مش درس ايماني انت بتحضره رمضان مش درس مش خطبه الجمعه نازل ساعه وراجع رمضان مش جلسه ايمانيه تربويه حد بيدي تدبر في ايات ربنا في ساعتين رمضان شهر علماء التغيير يقول لك ان اي انسان عشان يغير طباعه محتاج مده طويله شهر 40 يوم محتاج مده طويله فرمضان مده طويله رمضان ده ماراثون والماراثون ده له قواعد يعني سباق الماراثون غير سباق ال 100 متر ال 100 متر من اول لحظه بتجيب اخرك لا الماراثون ده له قواعد عشان تفضل مواصل من اول الطريق لاخر الطريق فرمضان ده ماراثون ايماني رمضان شهر شهر ده يعني اكبر فرصه للتغيير طول السنه اكبر حتى كلمه شهر اصلا في اللغه كلمه شهر في اللغه جايه من الشهره مم.
من الشهره آه.
يعني يعني عارف مثلا يقول لك ايه انا اشتريت منك شقه تعالى ما نروح الشهر العادي اه اشهرنا العقد عشان ما يجيش حد بعد كده يقول ايه انا ما كنتش اعرف ان الشقه دي اتباعت إيه اشهرنا العقد بتاع الارض يقول لك اشهار عقد الزواج آه.
عشان ما يجيش واحد يتقدم لفلانه خلاص اشهر ان فلانه اتجوزها فلان آه.
يبقى فشهر ده من الشهره فرمضان مشهور بين اهل السماء مم.
رمضان مشهور عند الصالحين رمضان ده شهر له شهرة يا ترى رمضان عندك انت ايه بقى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فكلمة شهر كلمة آه، كبيرة وكلمة مهمة وكلمة عظيمة وكلمة بتدل ان رمضان ده موسم طويل وفرصة كبيرة جدا للتغيير علامها الاطول فرصة للتغيير على مدى السنة كلها هي رمضان عشان كده المفسرين قالوا هو ليه ربنا قال كلمة شهر لان القرآن مبني على الاختصار ففي كلمات في القرآن يعني المفسرين بيقفوا قدامها هي جت ليه اه فقالوا لو كان ربنا قال رمضان الذي انزل فيه القرآن ما كانش حد خد باله آه.
فمعنى ان تثبت لفظ شهر فده من الاعجاز اللفظي اثبات لفظ كان ممكن الاستغناء عنه زي ما احيانا يصح- يحذف لفظ وانت بتهلك ان كان لازم يجي مم.
زي مثلا آه اذا متنا وكنا ترابا وعظيم.
ذلك رجع بعيد آه اذا متنا وكنا ترابا آه انا لمبعوثون ما فيش آه.
اتحذف حاجه كان لازم تثبت آه.
ايه دلاله الحذف فاحيانا يثبت حاجه كان لازم ايه تثبت.
كان لازم تتحذف آه.
ف... فزي شهر رمضان الذي انزل في القران وده في القران كله زي اهدنا الصراط المستقيم ليه مش اهدنا الى نعم.
الصراط أيوة.
لا ده ده, ده الحذف هنا له دلاله بالغه ان انا محتاجك يا رب مش تعرفني الطريق منين إيه. انا محتاجك تبقى معايا من اول الطريق لاخره نعم محتاج معيتك معايا طول الطريق أيوة. طبعا وفعلا يعني في هذا الشهر الفضيل كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان جد وشد مئزره فالجد ده احنا محتاجينه من دلوقتي محتاج الإنسان يحاول قدر استطاعته أنه يجاهد أري الله من نفسك خيرا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جواري فقمت أتحسسه فوقعت يدي على بطن قدمه وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الله أكبر.
وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك بهذا التضرع وهذا الخضوع وهذا الخشوع منه صلى الله عليه وآله وسلم فإحنا محتاجين فعلا محتاجين هذا التضرع وهذا الابتهال إلى الله تبارك وتعالى وقد ورث هذا الصحابة من بعده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما حضرتك تفضلت بالنسبة لمسألة الماراثون أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هذا الذي أعطي مزمارا من مزامير آل داود اجتهد في آخر عمره اجتهادا عظيما فقال له بعض أصحابه لو ترفقت بنفسك يعني أنت خلاص سنك كبر خلاص ما بقاش يعني إيه على قد اللي جاي آه، لو رفقت بنفسك فقال إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها فأوشكت أخرجت جميع ما عندها الحصان اللي هو في السبق بمجرد ما بيلمح بطرف عينه الخط اللي عنده السباق ينتهي يخرج جميع ما عنده من القوة ومن السرعة ليه؟ أوشك أن يبلغ المنزل خلاص قرب أهو فبيحاول يجتهد في آخر عمر اجتهاد عظيم كذلك احنا في الأيام دي عايزين برضه نجتهد اجتهاد كبير جدا عشان إيه؟ الإعداد ده فترة الإعداد دي هي دي اللي بت- فعلا الوقود اللي بيخلي الإنسان يستمر إلى بقية هذا الشهر أو إلى بقية عمره كذلك س- سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه كان إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة يعني ايه لما مثلا واحد بيكون واقف مثلا بيسوي حاجه على النار بيقعد يقلبها كده شويه ويقلبها كده شويه وكان يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين هذا هو احنا عايزين محتاجين بقى ايه الواحد يحاول بقدر المستطاع من دلوقتي يجد ويجتهد يحاول ي- فتره الاعداد بتاعته تكون فتره اعداد قويه علشان لما يبدا في السباق اللي هو 30 يوم دول كما حضرتك تفضلت محتاجين ايه الانسان يكون مثلا مسافر تلت... مسافر اسبوعين مسافر اسبوع مسافر يوم مسافر يومين خارج خروجه محتاج ايه محتاج اعداد جيد محتاج فتره نقاهه علشان يقدر ان هو يحاول قدر استطاعته ان يتزود لهذا وهذا كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتزود لمثلها كما في حديث خديجة رضي الله عنها طيب دكتور احنا دلوقتي رمضان اللي هو المفروض رمضان ده احنا عايزينه على وجه السرعة ازاي نستعد لرمضان وازاي نستفيد من رمضان وازاي رمضان يكون على وجه السرعة ال- ازاي نستعد لرمضان آه، انك انت تتخيل انك انت دلوقتي كانك في رمضان بروفا ان كل اللي انت عايز تعمله في رمضان اعمله من الوقت اه تجهز من الوقت خد الصدمات من الوقت آه.
يعني ما تدخلش رمضان تلاقي نفسك مش قادر اقرا قران كتير آه.
إيه، مش قادر اقرا قران وانا صايم آه، م- لا استعد من الوقت تجهز اعتبر ان شعبان ده بروفا رمضان النبي عليه الصلاه والسلام كان شعبان هو قريب من رمضان في حياته آه.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان شعبان بيصلي قيام الليل عليه الصلاه والسلام تو- في, في نصف الليل إيه، شعبان بيصوم شعبان صوم، آه.
كله او شعبان يعني تحس ان شعبان ده كان نسخه من رمضان رمضان مصغر.
في حياه النبي عليه الصلاه والسلام آه.
فكل اللي انت عايز تعمله في رمضان اعمله في شعبان تجهز لان العباده محتاجه رياضه آه.
العباده محتاجه لياقه ايمانيه محتاجه محتاجه انك انت تمارس كل ما بتمارس كل ما عضلاتك الايمانيه وعضلاتك النفسيه بتبقى مجهزه انك انت تعبد ربنا اكتر مم.
ف آه، يعني طبعا محتاج انك انت تبدا من تبدا من الوقت بفقه يعني مش شد قوي قوي لان قلنا ماراثون الماراثون آه.
دايما تلاقي المتنافسين ما بيدخلوش من اولها في قمه الجانب ايوه صح لا ده بي- عشان كده اللي بيشد في رمضان في الاول تلاقيه يقع في العشر يقع.
الاواخر صح، صح.
لا احنا عايزين تكمل آه.
الشد الشد في العشر الاواخر مم.
الشد الشد ال- العشرة الاوائل والعشرة الاواسط انت ماشي بسرعة جميلة وبسرعة حلوة وبسرعة قوية ولكن مش احيا ليلة اه مش 24 ساعة مش أيوة.
مواصلة زي العشر الاواخر عند النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
آه، آه، عشان كده رمضان رمضان ده اصلا عملها جراحية يعني ربنا بيقول شهر رمضان آه.
هو يعني ايه كلمة رمضان رمضان قال لك من الرمضاء اصل هو بيجي في الحر طب ما رمضان بيجي في البرد هو السنة العربية لا علاقة لها اصلا أيوة.
بالطقس الفصول اه يعني مش زي السنه الميلاديه اه فالسنه يعني ر- يناير ما بيجيش غير في الشتاء آه.
ما فيش حاجه اسمها يناير يجي في الصيف أيوة.
انما رمضان بيجي في الشتاء وبيجي في الربيع وبيجي في الخريف امال ايه رمضان دي جايه منين مم.
اللفظ ده جاي منين من الرمضاء الرمضاء دي ال ال ال ال الرمض ال الكي أيوة.
النار الحر الرهيب يعني حتى الرمض من معانيها الموس اللي حده شديد جدا لما بتحميه رمضان ده بيكوي بؤر الشهوه جوه القلب مم.
رمضان ده بيكوي الشبهات اللي جوه القلب رمضان ده اعتبر مش فيه الوقت في الجراحه حاجه اسمها عمليه كي مم.
عمليه كي أيوة.
رمضان ده كانه عمليه كي لبؤر الشهوه والشبهه جوه القلب فرمضان ده آه، يعني زي كما قال الله عز وجل يوقد من شجره مباركه يوقد الفطره اللي جوه القلب والمصباح اللي هو الفطره جوه القلب يوقد وقود الايمان ده من ايه شجره مباركه اللي هو القران يعني وقود اتقاد جذوه الايمان في القلب سببها القران فرمضان بيوقد الايمان جوه قلبك مم.
شهر رمضان الذي انزل في القران فكلمه رمضان نفسها معناها ان ده يعني فتره حراره الايمان هتبقى اعلى ما تكون فيه وقلبك هيتعرض لحراره عاليه جدا في العباده و- و- و- و- وفي تلاوه القران وفي الصيام و- رمضان ده كانه عمليه جراحيه بالظبط ولكن بتخرج بقلب غير الذي دخلت به تماما اي نعم وهو ده اللي حصل بعد كده في الايه اللي بعدها و- الايه اللي بعد شهر رمضان الذي انزل في القران الايه اللي بعدها على طول ايه نعم.
واذا سالك عبادي صحيح.
عني عني.
فاني قريب حصل ارتقاء هنا صحيح.
إيه، اذا سالك عبادي عن طول القران إيه، يسالونك عن يسالونك عن يسالك عن اليتامى يسالك عن آه.
امتى يسأل- سالك عبادي عني بعد رمضان آه.
امتى ارتقى العابد من الانشغال بالعباده للانشغال بالمعبود امتى ارت- امتى وصلت من العباده لرغبه الوصول الى المعبود سبحانه وتعالى امتى معرفه الله زادت امتى الرغبه في ان يبقى في علاقه خاصه بينك وبين ربنا جت بعد رمضان 30 يوم معسكر قراني جبار قلبك قاعد يغتسل في انوار القران ما شاء الله فبتخرج بني ادم تاني خالص آه.
لو قرات القران صح في رمضان نعم صحيح طيب فعلا كما حضرتك تفضلت طبعا هذا الشهر الفضيل شهر القرآن وطبعا كان السلف كان لهم شأن عظيم جدا في هذا الباب يعني مثلا آه، أحد الأئمة الكبار الكرام وهو الإمام أبو بكر بن عياش أحد القراء الرواة السبعة عن عاصم آه، حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم اللي هو أبو بكر بن عياش ده أبو بكر بن ع- بن عياش رحمة الله عليه لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك قالت على فراقه فقال لا تبكي فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية وأشار إلى زاوية في البيت قال فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة 18 ألف ختمة الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع وده أحد القراء العشرة لما مات رأوا نورا يخرج من صدره ولما أرادوا أن يغسلوه رأوا صدره كأنه ورقة مصحف قرآن كان مكتوب على صدره هؤلاء لا يبكى عليهم ليه؟ لأنهم علموا حقيقة تنفيذ هذا الأمر إن هم مسألة يجعل حياته كلها مع القرآن الشهر ده شهر القرآن وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا أنا طبعا أعتذر أنني أتقدم بين الله.
يديك الله أعتذر والله فتح الله عليك آه، رضي الله عنكم شيخنا الحبيب ربنا يحفظكم يا دكتور يا رب أنا والله في غاية السعادة وفي غاية الحرج أيضا فتح الله عليك آه والله يا سعادة فتح الله الدكتور عليك.
ربنا يحفظكم يا حبيبي.
شيخنا رضي الله عنكم فتح الله عليك لما أيضا قيل لبعض السلف هل هنا أحد نستأنس به فمد يده فجاء بالمصحف قال هذا من لم يؤنسه القرآن فلا آنس الله وحدته ولا غربته القرآن هو الأنس الحقيقي القرآن ه- إيه الحياة كلها تكون إيه إذا أعطى الإنسان حياته ووقته للقرآن فإنه والله يسعد وينعم ويعيش هادئ البال يعني فرحا سعيدا لذلك كان بعض السلف يقول إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف طيب سعادة الدكتور أيضا هذا الشهر الفضيل نريد أن يعني حضرتك تعيشنا كده في أجواء هذا الشهر
الله اكبر ما هو على فكره هي دي برضو ك- يعني كلمه ربنا قالها في الايه سبحانه نعم.
وتعالى أيوة والله اعلم بمراده العظيم في كتابه المجيد الكريم العزيز نعم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى.
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم منكم شهر فليصوم فمن شهد أيوة مش فمن عاش الى مجيء الشهر مش آه.
فمن حضر منكم شهر فمن شهد مشاهد يعني يقول لك ايه انا بشاهد مسلسل أيوة يعني ايه بشاهد مسلسل يعني في 100 مشهد في 1000 موقف انا قاعد اتفرج عليهم مم.
المسلسل ده انا مش يعني مثلا يعني مش قصه مثلا انا بنظر للحيطه انا بشاهد مسلسل ده مشهد ف... فسبحان الله رمضان مشاهد مم.
رمضان المفروض ان انت يبقى في عندك ذكريات ايمانيه كت- كتير جدا في علاقتك برمضان رمضان هي اصفى لحظات في علاقتك بالله سبحانه وتعالى آه.
المفروض ان دعاء رمضان ده يكون محفور جوه ذاكرتك مم.
ربنا عمل لك ايه في دعاء رمضان ايه اللي اتغير في حياتك في رمضان أيوة.
ايه الادعاء اللي ربنا استجابها لك في رمضان ايه الفتوحات اللي حصلت لك بعد رمضان ايه ال- تراويح رمضان غيرت فيك ايه تلاوه القران في رمضان غيرت شخصيتك ايه اعتكاف رمضان صنع في حياتك ايه أيوة.
المفروض رمضان ده يبقى معلم فارق في حياتك أيوة صح فمن شهد المفروض ان رمضان ده مشاهد انت عارف آه، يعني يعني زي ما تروح كده عند الكعبه كده أيوة اه يعني يعني في مشاهد أيوة إجابة الدعاء مقام إبراهيم يعني فرمضان ده مشاهد فالمفروض إن أجواء رمضان المفروض إن رمضان يبقى إحنا عندنا ذكريات إيمانية عظيمة في علاقتنا بهذا الشهر المبارك وهذا الشهر العظيم إيه، الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو ربنا لما حدد هو إيه سر رمضان يعني مم.
يعني شهر طب ده شهر من 12 شهر آه بس شهر مبارك قوي ربنا أيوة.
بيبارك فيه قوي أيوة.
خد بالك من 11 شهر الباقيين مم.
يعني أيوة.
ما يعني يعني خد بالك من باقي عمرك خد بالك من قيمه العمر بتاعك أيوة.
يا بخت اللي طال عمره وحسن عمله أيوة زي الحديث بتاع الرجلان اللي من قضاعه مم.
اللي اسلموا مع بعض واحد منهم مات شهيد والتاني عاش بعده سنه آه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما طلحه بن عبيد الله شاف ان اللي, اللي مات على سريره وعاش سنه اكتر دخل الجنه قبل اللي مات شهيد أيوة صح فالنبي قال من اي ذلك عجبون يعني ده ده صلى بعده آه، 6000 ركعه شوف آه.
كم ركعه صلاها بعده آه.
اضرب بقى 17 ركعه يوميا في في في ال 365 يوم حوالي 6000 ركعه آه.
وصام رمضان ويا بخت اللي طال عمره وحسن عمله آه نعم يعني نعم.
دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى صحيح نعمة ان الانسان يطول فشهر رمضان ده شهر ربنا بيعلمك فيه قيمة الوقت ده شهر اهو تعرف تخرج باقي السنة عليه بقى أيوة مش لازم في العبادة زي رمضان مم.
ممكن بقى في التطبيق مش لازم في تلاوة القرآن بس ممكن بقى في تأويل تأويل القرآن بقى وتطبيق القرآن مم.
شهر رمضان ايه ميزة رمضان بقى عن سائر بقى السنة كلها ليه رمضان بقى مقدمة قطرة السنة ليه رمضان بداية السنة التكليفية لان في شعبان بترفع الأعمال إلى الله أيوة.
في نهاية شعبان فالصحيفة بتبدأ من أول رمضان أيوة فبداية السنة التكليفية رمضان مم.
عشان كده الشهر اللي هو آخر شهر في شعبان آه.
اخر شهر ده اخطر شهر آه، اخر اسبوع في أيوة.
شعبان ده اخطر اسبوع في السنه أيوة.
لان ده بالاعمال بالخواتيم صح.
ده خاتمه السنه التكليفيه صح.
ده ده غالبا الاسبوع اللي بترفع فيه الاعمال الى الله ده فالاسبوع ده خطير قوي أيوة.
ده الاسبوع اللي خلاص رمضان بقى عليه ساعات آه.
فانت في التجهيزات النهائيه أيوة.
قبل ما قبل دخول رمضان ده ده استقبال رمضان ف- فشهر رمضان الذي فلما ربنا قال ايه ميزه رمضان قال الذي انزل فيه القران يعني ربنا اصطفى رمضان على باقي الشهور ليه عشان انزل فيه القران انت عايز ربنا يختارك على كل الدعاء مم.
على قد حظك من القران ايوه
انت عايز يبقى حظك من الاصطفاء زي ما ربنا قال واذ ابتلى في نفس الصوره في البقره واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما يبقى انت مبتلى بكلمات القران زي ما ابراهيم ابتلي بكلمات صحف ابراهيم مم.
ابراهيم لما اتم الكلمات اللي ربنا اوحى اليه بيها ربنا قال له انت هتبقى امام مم.
على قد حظنا من اتمام كلمات القران علما وعملا على قد حظك من الامام مم.
والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى نعم.
ف- فشهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل هو هو دايما لفظ انزل غير لفظ نزل نزل اللي بيجي مع القران نعم دايما ليه لان نزل على مراحل على انما انزل مره واحده الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق أي نعم.
نزل ليه لان القران نزل على مراحل آه.
وانزل التوراه والانجيل يعني نزلت مره واحده آه.
سيدنا موسى راح جاب التوراه ورجع مم.
من على ال- من الالواح من على الطور نعم.
طب المره دي جه انزل ليه مع القران مم.
الذي انزل مش الذي نزل أيوة.
لان الليله دي حصل فيها حاجتين اللي هي اول ليله قدر في الاسلام مم.
اللي هي الليله اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بقاله شهر مجاور قاعد يعبد ربنا بقاله شهر قبل ما الوحي ينزل عليه الشهر اللي النبي قعده وربنا هيئه بيه لتلقي الوحي من جبريل لاول مره هو الشهر اللي ربنا بيديه لك كل سنه في رمضان نفس المده في نفس التوقيت اللي النبي عليه الصلاه والسلام قعد الشهر وفي الاخر رجع بالقران رجع نبيا من الله الشهر ده ربنا بيديه لك كل سنه بيديك الشهر ده كل سنه اللي هو رمضان شوف بقى انت هتقدر تعيش مع القران قد ايه الذي انزل فيه القران حصل حاجتين في الليله دي اول حاجه نزل على النبي عليه الصلاه والسلام خمس ايات فبقى بعد ما كان اسمه محمد بن عبد الله بقى اسمه رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام الحاجه الثانيه القران كله نزل من عند الله الى بيت العزه في السماء الدنيا ما شاء الله مم.
فالقران ده عامل زي صيدليه انت عارف بالظبط كده لما اجيب صيدليه واحطها هنا فيها كل الادويه فيها 5000 دواء فواحد جاله برد خد الدواء آه.
واحد جاله كورونا ربنا يحفظنا خد الدواء اهو آه.
واحد جاله وجع مغص خد الدواء اهو أيوة.
فربنا نزل الصيدليه القرانيه كامله الى بيت العزه في سماء الدنيا وبعد كده نزلت دواء دواء بقى على حسب ايه احتياج البشر اه على حسب فالقرآن وآيات القرآن هي أدوية ربانية مم.
هي علاج رباني للمشاكل مين اللي يقدر يفهم قيمة القرآن مين اللي يقدر يستفيد من القرآن اللي هياخد القرآن زي الدواء لا اللي هياخد القرآن زي دواء هو ده اللي يقدر يستفيد من القرآن اللي عايز يقرأ القرآن في رمضان ويستفيد فعليا اللي هيدخل القرآن مهموم ال- اللي هيدخل القرآن بالظبط كده يعني كنت انا واحد اخواني في عياده دكتور بنكشف نعم فبكلمه عن مفاتيح كنوز القرآن فبقول له من اعظم المفاتيح المصاحبه انك تقرا القران صح أيوة، أيوة.
فقال لي يعني ايه مصاحبه اقرا القران صح قلت له يعني الاحساس بتاعنا واحنا جايين في عياده الدكتور يبقى هو ده الاحساس بتاعك وانت داخل القران احنا جايين تعبانين وم- ومستنين يا رب ي- ي- يلاقي لنا حل للمشكله الصحيه اللي عند الواحد في رجله ولا في اي جزء في جسده انك تدخل القران مهموم انا عايز اوصل لك يا رب مش عارف ازاي نعم.
انا عايز ادعو اليك مش عارف ازاي انا عايز اصيب مرادك مش عارف ازاي تدخل القران بتدور ايه مراد الله منك وهو- وهذا طبعا يؤيد حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه في المسند يق- يقول أنا صاحبك القرآن الله أي نعم شيخ الله نعم انا علاقه المصاحبه دي بقى أيوة.
اللي هي تبقى م- مصاحبه انك انت ترتل القران اناء الليل واطراف النهار أيوة.
تبقى انت وهو اصحاب مم.
يعني تصحبه بالليل في التلاوه تصحبه بالنهار في الترتيل نعم.
فدي ال ال يعني اعظم مفتاح للوصول لكنوز القران هو انك تق- تقرا القران قراءه صحيحه نعم.
الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حقه تلاوته اولئك يؤمنون به يبقى الوصول للايمان بالقراءه السليمه لكتاب الله يبقى الذي انزل فيه القران ان الصيدليه نزلت الصيدليه الربانيه او الادويه القرانيه كلها نزلت في ايه العزه بعد كده ايه اول خمس ايات ينزلوا على النبي عليه الصلاه والسلام أيوة.
طب كل بقى ايه ما النبي يحتاج حاجه او الصحابه يحتاجوا حاجه يقوم ينزل الايه الدواء فسر اصطفاء رمضان من بين الشهور هو القران عايز ربنا يستفيق عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى نعم كما حضرتك تفضلت يعني كما ذكرت انا انفا حديث بريده بن الحصيب رضي الله عنه في المسند آه، ان القران يلقى صاحبه يوم القيامه شاحب الوجه فيقول له من انت فقا فيقول الا تعرفني فيقول لا فيقول انا صاحبك القران انا الذي أظ- اظماتك بالهواجر انا الذي اسهرتك بالليل وان كل تاجر من وراء تجارتي فيلقاه طبعا يعني يكسوه حلة و آه، والديه كذلك يعني. فهذه المصاحبة نحن نريدها في هذا الشهر إنسان يجعل القرآن حياته كلها معلقة بالقرآن وكما حضرتك تفضلت هذا القرآن هو الصيدلية كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو ما هو شفاء لكن الشفاء ده محتاج محتاج إلى طبيب ماهر يشخص المرض علشان يجيب من كل اللي الصيدلية واقف في الصيدلية فاهم بقى.
ايوه يجيب من الصيدلية دي وينزل على المريض خطط النصوص ايوه مش ان هو بقى يعني ضربة لازم ويخبط كده وخلاص ما هو الحديث اللي انت قلته ده روايته في مسند احمد ايه؟
أي نعم.
وان كل تاجر من ورائي تجارتي من وراء تجارته نعم وانك اليوم من وراء كل تجارة.
تجاره دي, صحيح.
دي روايه المسند مش كده بقى نعم وان كل تاجر من وراء تجارته نعم.
يعني اللي تاجر في الذهب بيكسب ملايين أيوه.
واللي تاجر في الفول والطعميه بيكسب مئات نعم أه، وانك أيوه.
اليوم من وراء كل تجاره نعم.
انت كسبت كل حاجه صح روايه المسند احمد وان كل تاجر آه.
من وراء تجارتك نعم مش من وراء تجارتك نعم، نعم.
من وراء تجارتك نعم وانك اليوم من وراء كل تجاره كلمه جباره صحيح.
عارف يعني ايه مم.
وان كل تجير من وراء ايه تجارتي اللي اشتغل في الدعوه بسببك انت بتاع القران آه.
انت اللي فهمته الايات اللي راح يشتغل بيها واللي اشتغل في العمل الخيري صح.
بسببك انت بتاع القران بسببك انت مفسر نعم.
يا اللي من اهل القران انت اللي فهمته ايات العمل الخيري فانشرح صدره راح يشتغل والحاكم الصالح بسببك انت بتاع القران انت اللي فهمته ثواب الحاكم الصالح من القران والعابد بسببك انت بتاع القران انت اللي كلمته عن ثواب العباده من القران ان كل كل اللي تجروا مع ربنا في الاعمال الخيريه في الصغور الدعويه في الصغور الحركيه في الدعوه في التربيه بسببك انت بتاع القران انت كله بسبب ممكن انت ما انتش اشهر واحد نعم ممكن درس التفسير بتاعك ما كانش هو اكثر الدروس مشاهده على الفيس ايوه ولكن كل اللي اشتغلوا في الدعوه خدوا منك مم.
انت من وراء تجارتك انت كنت سبب صلاح الكون اه انت كنت سبب عودة الجميع الى الله مم.
انت كنت سبب لا تدخلوا من باب واحد دخول الصالحين من كل ابواب الصغور الدعوية اه وانك اليوم من وراء ايه تجارتي كل تجارة تجارتي اللي تاجر مع ربنا بالدعوة انت شريك في الثواب مع النهارده أيوة صحيح.
واللي تاجر مع ربنا بالتربية انت شريك في الثواب مع النهارده مم.
واللي تاجر مع ربنا بالعبادة انت شريك في الثواب النهارده واللي تاجر مع ربنا بالاعمال بصناعة المعروف انت شريك في الثواب النهارده انت شريك كل اهل ثغور الدين في ثوابهم لانك الذي انرت لهم الطريق صحيح لان اللي بيفهم الناس القرآن هو ده الايه ده ده ده ده, ده المركز صح ده ده الحاجة اللي نورت للكل مم.
فكلمة جبارة نعم.
يعني تشجع أي أحد على إن هو يبذل عمره في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آه، سورة البقرة ولا يستطيعها البطلة البطلة آه، يعني المشهور بين الناس أي الصحراء صحيح.
إنما في معنى تاني صحيح تكلم فيه العلماء البطلة البطلين مم.
كسلتية كلمنجية مم.
القرآن آه، مش أي حد يقدر عليه أيوة.
غير أهل العزيمة صحيح مم. نعم نعم طبعا القرآن لا تفنى عجائبه وهو يعني كنز مخبوء يعني كما قال ابن مسعود لا فعلا لا تفنى عجائبه لكن يحتاج فعلا إلى دقة نظر وثقوب فهم حتى الإنسان يستخرج هذه المعاني السامية العالية الغالية من هذا القرآن كذلك يعني مثلا يعني إذا ضربنا صورا من حياة الأسلاف في تعاملهم مع القرآن فنرى أنهم ضربوا أروع الأمثلة يعني مثلا ابن تيمية لما ختم القرآن ثمانين ختمة وفي الختمة الحادية والثمانين وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم مات لماذا؟ لأن الإنسان إذا وهب حياته للقرآن من كرم الله وجوده وإنعامه وإفضاله عن هذا العبد أنه يختم له بخاتمة حسنة والخواتيم كما قال ابن كثير هي مواريث السوابق كون الإنسان يعني جعل حياته كلها مع القرآن من كرم الله عز وجل أنه يختم له بخاتمة حسنى يعني في الصحيحين مثلا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ القرآن ذات ليلة في مربده إذ جالت الفرس جلت يعني بدأت تتحرك حركة شديدة فسكت قال فسكت فسكنت قال فعاودت القراءة للمرة الثانية فتحركت أو فجالت أكثر من الأول قال فسكت فسكنت قال فقرأت الثالثة وكان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأ فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله بنا- بينما أنا أقرأ البارحة في مربدي إذ جالت الفرس فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ابن حضير يعني كان ينبغي عليك أن تتم قراءتك اوعى تكون وقفت أيوة قال يا رسول الله قرأت فسكتت ففي الثالثة قال له يا رسول الله وكان ابني يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك ولو أتممت قراءتك لأصبحت حتى يراها الناس ما تستتر عنهم ليه؟ لأن الإمام أبو عمرو بن الصلاح بيقول إن كرامة قراءة القرآن دي كرامة أكرم الله عز وجل بها ابن آدم الملائكة لا يقرؤون القرآن دي كرامة ربنا أكرم الإنسان بيها الملائكة لا تقرأ القرآن ولذلك الملائكة حريصة على أن تستمع إلى قراءة القرآن منك وهذا يؤيده ما راه البخاري أو الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على على هؤلاء القوم الذين يجلسون في بيت الله أنهم تجتمع عليهم الملائكة ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وكذلك أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا أن الملائكة إذا وجدوا حلقة في المسجد تنادت الملائكة فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم يأتون يستمعون إلى الذكر وإلى قراءة القرآن ثم يصعدون إلى الله عز وجل وهو أعلم بهم فيقول ماذا يفعل بهم فيقول يسبحونك ويمجدونك ويهللونك, ويهللونك ويقرؤون القرآن فيقول سبحانه وتعالى وهل رأوني فيقولون لا يا رب والله ما رأوك فيقول فكيف لو رأوني فيقولون كانوا أشد لك كانوا أشد علي لها طلبا وعليها حرصا فيقول فماذا يسألون فيقولون يسألونك الجنة فيقولون هل رأوها فيقولون لا يا ربي والله ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فكيف لو رأوها فمما يستعيذون بي فمما يستعيذون بي فيقولون استعيذون بك من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا يا رب والله ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولون كانوا أشد منها فرقا وهربا فيقول أرحم الراحمين أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة واحد أصلا ما كانش قاعد في المجموعة دي وبتقرأ قرآن إنما جاء لحاجة دخل المسجد كان عايز يخش الحمام بينده لأخوه بينده لأبوه بينده لحد قريب منه ولا حاجة لكن وقت أن دخل المسجد كان وقت نزول الرحمة فنالته الرحمة فمن صاحب الصالحين نال من بركتهم فكيف إذا كان الإنسان مصاحبا للقرآن الله أكبر نعم شيخنا الله أكبر طبعا سبحان الله العظيم يعني كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول نعم.
وهدوا إلى صراط الحميد قالوا الطيب من القول اللي هو القرآن مم.
يعني ايه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة نعم.
كشجرة طيبة قال لك دي كلمة القرآن آه.
ك- طيب من القول القرآن كلمة طيبة إيه الكلمة الطيبة عكس الكلمة الخبيثة يعني ايه كلمة خبيثة يقول لك م- ورم خبيث يعني ورم خبيث آمين ربنا يا يحفظنا رب.
يعني العيان من بره شكله زي الفل ومن جوه بيموت آه آه مش باين آه.
فالكلمة الخبيثة واحد مثلا في برنامج توك شو واحد علماني مثلا بيقول كلمة شكلها حلو بيتكلم عن النهضة عن الإصلاح عن مصلحة البلد ولكن من تحت لتحت هو بيضرب في الدين آه من تحت لتحت هو بيضرب في اهل الدين فدي الكلمه الخبيثه مم.
طب الكلمه الطيبه بقى الكلمه الطيبه زي الثمره الطيبه يقول لك طابت الثمره يعني كل حاجه فيها بقت جميله مم.
ما عادش في حته نيه وحته مستويه آه.
ما عادش في حته حلوه وحته ضاربه لا بقت جميله فالكلمه الطيبه اللي كل حاجه فيها جميله ده القران آه ده كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته مم.
يعني ايه أحكمت آياته حكمت الفرس اللي هي الحتة من اللجام اللي ماسكة راس الفرس واللي بتخليه يجي يمين أو شمال أيوة، نعم.
فدي اللي بتتحكم فيه مم.
عشان كده وده معنى الحكمة الحكمة انك يبقى الجام نفسيتك معاك آه انت اللي سايق نفسيتك مش نفسيتك اللي سايقاك أيوة مش واحد شاف بنت حلوة فيقوم يجري عليها دي نفسيته اللي سايقاه آه.
مش واحد شاف فلوس حرام يجري عليها مفيش حكمت النفسية مش في ايدك مم.
لجام نفسيتك مش في ايدك مش انت اللي سايق نفسك نفسك اللي سايقاك آه يبقى الحكمة ان انا اللي ابقى سايق مم.
ان العقل هو اللي يقود النفس مش النفس هي اللي تقود الايه هي اللي العقل.
تقود العقل فكتاب احكمت اياته يعني تشبيه لايات القران بانها خيول منطلقه و م- و و وايه ومحكمه يعني كلها متوجهه في اتجاه واحد نعم اه مفيش آية جاية كده وآية جاية كده مم.
القرآن كله يوجه إلى الله القرآن كله يوجه إلى الله الآخرة ما تلاقيش آية تثير شهوتك آه.
ما تلاقيش آية ت- ت- تعظم لك الدنيا في قلبك أيوة.
ما تلاقيش آية تعظم المخلوق كله بيعظم الخالق مم.
ما تلاقيش آية تعظم الدنيا الحقيرة كله يعظم الآخرة والجنة ما تلاقيش آية تعظم الأسباب بس لا كله يعظم الأعمال والأسباب قيمتها بعد ما جه الأعمال فالقرآن كله وجهة واحدة كتاب أحكمت آيات انتقاء اللفظ إعجاز مم.
انتقاء الحرف إعجاز انتقاء الأسلوب والتركيب إعجاز فالقرآن كل حاجة فيه محكمة مم.
غير كلام البشر فربنا قال ألم ترى كيف ضرب الله ألم ترى أنت ما شفتش القرآن عمل إيه في قاله ايوه ما شفتش اللي ارتبط بالقران اتغير قد ايه زي الجن كده ان سمعنا قرانا ايه قل عجبا.
وحي الى الناس سمعنا نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرانا م- عجبا ليه مش قرانا عجيبه مع ان عجيب صيغه مبالغه مم.
لا هم عبروا بالمصدر زي ما مثلا آه، آه، صهيب مثلا آه، آه، جميل كده فبقول لك مثلا ايه ده صهيب ده البراءه أيوه.
طب ليه ما اقولش صهيب بريء التعبير بالمصدر يفيد المبالغه ما شاء الله ايوه كان البراءه تجسدت فكان صهيب ايوه ما شاء الله خدت بالك أي معايا نعم يا شيخ.
آه، فلان ده الذكاء المتوقد ليه آه.
مش الذكي ان سمعنا قرانا عجبا كان العجب كله تجمع في صار القران نعم نعم طب ليه ايه اللي مستعجبين منه مستعجبين من فصاحه الالفاظ لا متعجبين عجب في تاثيره عليا ده غيرني ده خلاني بني ادم تاني ده غير عزيمتي ده غير وجهتي ده غير ليلي ده غير نهاري ده انا كنت مكتئب بقيت سعيد ده انا كنت مهموم بقيت منشرح ومسرور ده انا كنت ما بقولش كلمتين على بعض بقى بقيت منطلق في الكلام عن الله ليل نهار القران غير كل حاجه فيك ان سمعنا قرانا ايه عجبا.
عجبا الاعجاز التغييري للقران نعم.
قدرة القرآن على تغييرك نعم.
زي قول الله فليأتوا بعشر سور مثله.
مثله مش مثل في البصاصة بس والألفاظ نعم.
وإلا بقى الشبهة بتاعت المعتزلة لما قالوا إيه إن إن بالصرفة آه.
إن آه، كان الصرفة.
ممكن يجيبوا زي القرآن بس هو اللي صرف ايوه ايوه هو متهيأله إن القصة قصة اختيار ألفاظ فأنا لو جبت الناس فصحاء ما أنا أقدر أقول كلام حلو آه.
لا هو حتى لو ده حصل طبعا مستحيل حد يجيب فصاحة القرآن إنما مش مثله في الفصاحة بس مثله في التأثير هات لي كتاب زي القرآن يخلي واحد زي ابن مسعود يقرأ سورة الرحمن أبو الجهل يطير له ودنه في الحرم وهو مكمل قرايته آه.
هات لي كتاب زي القرآن يخلي واحد زي ما اسمعه حرام بن ملحان يتطعن بظهره في الحربة يقعد يتزان للقاء الله بنصر الدم على جسمه وما يبصش للي قتله ويقول في الصرب الكعبة هات لي كتاب اللي يسمعه يضحي بعمره عشان ربنا صحيح.
تقدر تقدروا تجيبوا لي 10 قصايد اللي يسمعهم يضحوا بعمره عشان عشان مكة تقدر تجيب لي ده ما تقدرش تجيب لي صح.
ده فهو مثله تعرف تجيب لي حاجه تعمل زي آه.
الاعجاز التغييري الله تحدى بيه نعم الله تحدى بيه يوقد من شجرة المباركة يوقد انك لما بتقرا القرآن وترتبط بيه تبقى متقد العزيمة مم.
نار مم.
بقيت زي الفرن المتقد نار انبعثت جواك مم.
من اجل ان تفعل شيئا تصل به الى الله سبحانه وتعالى واذ صرفنا اليك نفرا.
نفرا نفر يصحون للنفير ربنا ما أيوة.
بيجيبش للدين اي حد آه، نعم.
بيجيب للدين الناس ال- الحلوه نعم.
اذ صرفنا اليك نفرا يستمعون القران مجيد فلما يستمعون.
حضروه قالوا انصتوا فلما قضي يولوا.
ولوا مم.
ولا يعني ايه فلن فلنولينك قبلة نعم.
ولا وصار لهم قبلة اه نعم صار لهم هدف صاروا اصحاب رسالة كانوا شوية جن قاعد يتصرمح في الجزيرة العربية أيوة.
آه، خ- خ- بقوا اصحاب رسالة واصحاب هدف والعجيب انهم الجن تاثر بالقران وبحلاوه القران حتى الكفار يعني مثلا في صحيح البخاري حديث جبير لما لما جاء الى النبي ع- علي جبير بن مطعم لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر يفاوضه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر افاوضه قال فسمعته يقرا في المغرب بسوره الطور الله فلما وصل إلى قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء الله.
أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير العجب يا شيخنا أن هو كان كافر ساعة إذن الله.
لكن تأثر بالقرآن وبحلاوة القرآن حتى الجن هذه المخلوقات الخفية تأثروا بالقرآن وبحلاوة القرآن بص يا ابو الصمت يا شيخنا.
الوقت كله بيتكلم في الاعجاز العلمي الاعجاز العددي الاعجاز المالي أيوة.
اخطر نوعين اعجاز في القران الاعجاز التغييري للقران والاعجاز التاثيري للقران ما شاء والتغيير غير التاثيري ما شاء الله يعني وربنا اقسم بالاثنين واكتر من مره الاعجاز التغييري قاف والقران مجيد.
مجيد صانع الامجاد آه، صح.
مغير الامه صانع امجاد الامه صان لو انت عايز تبقى شخص ليك مجد ارتبط بالقران صح طب الاعجاز التاثيري صاد والقران في الذكر اي ذو الاثر التذكير العظيم مم.
اللي تبقى انت مقفول كده وتيجي تقرا المصحف يفرق في حياتك آه.
وربنا اقسم بالاعجاز التاثيري مره ثانيه في سوره الواقعه ما شاء الله.
فلا اقسم بمواقع بمواقع النجوم قول من اقوال المفسرين اي بواقع النجوم يعني بقول النجم هو نجم السماء أيوة.
او نجم القران او نجم النبات في ثلاث حاجات في القران مم.
وصفوا بكلمه نجم نجم النبات اللي هي النبته الصغيره اللي نجمت أيوة.
في الارض مم.
ونجم السماء اللي هي النجم اللي بيطلع ونجم القران اللي هي الايات اللي بتنزل متفرقه اه نعم فنجوم القرآن أي آيات القرآن نعم.
اللي نزلت متفرقة نجم.
فلا أقسم بمواقع نجوم قال بعض المفسرين وذكر هذا الشوكاني فتح القدير قال بعض المفسرين أي لا أقسم بوقع القرآن على قلوب الصالحين أن الله يقسم بوقع القرآن على قلوب ان الصالحين شاء الله القرآن بي بي لما بينزل على قلوب الصالحين عشان كده جبريل عصر صدر النبي ثلاث أيوة.
عصرات آه.
قبل ما ينزل القرآن ليه؟
آه.
عشان الصدر يبقى خالي اه حتى بلغ مني الجهد قال الله عز وجل فإذا فرغت ف...
فانصف الأول فإذا فرغت نعم مش فإذا أتممت عملك في الدعوة فانصب في العبادة نعم نعم فإذا إيه؟
فرغت فراغ جواك ايوه يعني مش جيت من القناة وانت دماغك مولعة من جوه والحلقة الفلانية تتذاع امتى؟ طب والموضوع كذا امتى؟ وعمل انت كده ما فرغتش أيوة.
انت كده جوارحك خلصت انما انت من جوه قلبك شغال.
المروحة شغالة أيوة، أيوة.
فرغت اول ما تخلص شغل الدعوة محمد بن عبد الله انسى بقى ايوه مش فكر في حاجة ما خلاص مالكش دعوة ربنا اللي ماشيها ايوه فراغ طب ليه فرغت قبل فانصب فانصب في تلاوة القرآن آه.
وقراءة القرآن مم.
لأن القرآن لو نزل على صدر مشغول لم يؤثر صحيح القرآن لا يؤثر إلا إن نزل على صدر فارغ نعم مراية في 100 واحد واقفين قدامها كده وأنا جيت أقف شباب ايوه فالقرآن لما يجي على مراية القلب ومراية القلب مزدحمة بالمشاغل مش هينطبع أثره مش هيبقى في واقع لل- لنجوم القرآن إنما القرآن لما يجي والقلب فاضي نعم عشان كده ومن الليل فتهجد به صحيح وده من اعجاز القران التغييري آه.
تهجد يعني ايه ازل النوم به ايوه ايوه آه.
ته... الوجود والنوم والتهجد ازاله النوم مم.
القران بيطير النوم من العينين مم.
ده من الاعجاز التغييري في اعجاز تغييري واعجاز ايه ما شاء الله.
تاثيري الاعجاز التاثيري اللي هو اما اما قريت القران اثر في قلبي شرح صدري حسسني ب... بالسعاده الاعجاز التغييري انا كنت اناني مم.
وبقيت عندي اثار بعد القران ايوه ما شاء الله انا كنت انسان ما براعيش الناس وبقيت انا كنت كسول وبقيت ذو عزيمه انا انا القران غيرني انا القران غير عزيمتي انا القران غيرني ص- غير خلاني صاحب رساله القران غير اخلاقي مع مراتي القران غير اخلاقي مع جيراني القران خلاني داعي وصاحب رساله وبشيل الفلوس بعد ما كنت اناني بتاع دنيا ب- ب- بدي فلوس لدعوتي القران غيرني اعجاز التاثيري اللي حصل جوه قلبك والشحن والقر- اعجاز التغييري تغيير اضطرابات الشخصيه تع- تعديل السلوك تغيير الصفات تغيير وجهة الحياة فدول أعظم إعجازات في القرآن نعم رمضان جاي ليه؟
ايوه الرمض بقى ايوه يكوي يكوي الكسل اللي في القلب يكوي بؤر الشهوة اللي في القلب عشان يغيرك نعم عشان يطلعك انت داخله بني ادم خرجت واذا سالك ابعد عني نعم.
دخل- خرجت بني ادم تاني.
نعم نعم ما شاء الله دكتور والله يعني الحديث مع حضرتك لا يمل ويعني اللهم استعملنا و- ونعم.
وددت والله ان يعني ان طالت مدة الحلقة أكثر من هذا لكن آه، للأسف مدة الحلقة انتهت فيعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم وأن يجعل هذه الكلمات يا رب في ميزان الحسنات وأن يا رب يتقبل اللهم.
منا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم فيما راضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه يا رب وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته